قبل ما ندخل درس النهارده ان شاء الله آه، ارجو ان الفت انظار الاخوات الفضليات انهن يضعن المصاحف على الارض او على السور وفوقه وفوق المصاحف يتناسين او ينسين وضعن احذيتهن ولا داعي لان يعني آه، اكرر هذا التنبيه ان نراعي يا رب العباد سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل هذه نقطة أيضا هذا الكلام للإخوة البائعين خارج المسجد آه، احنا شايلين الحقيقة عنهم بالعافية الإخوة بتوع شرطة المرافق فيتركوا الشارع للمارة وللسيارات مش ممكن يبقى في صورة شارع ويدعي كل واحد منهم أن ده باب رزق كله يطلع على الرصيف وعلى رصيف المدرسة زي ما قلنا عشان ما نحتكش ب- يعني بما لا يجب أن نحتك به الحكايه مش يعني مش بالدراع ولا ابدا وانما يجب ان يكون المسجد صوره طيبه لراحه الناس ولتيسير حركه الناس والطريق له حق علينا ويجب ان نعطي الطريق حقه هذه نقطه النقطه الثالثه بالنسبه للاخوات اعود مره ثالثه آه، طبعا فيهن اخوات فضليات ياتين للتعلم ودول على راسنا من فوق ولكن كثير من الاخوات اللي منهم جايه تدردش واللي جايه تقابل صاحبتها واللي جايه آه، الراجل طهقان منها ومن عيالها فبتاخد الاربع خمس عيال وتيجي الجامعه وجنينه وجايبين المحشي والفسيخ معاهم وجايين ياكلوا العيال وفسحه عند الشيخ رايحين فين؟ رايحين عند الشيخ عمر جايين منين؟ جايين من عند الشيخ عمر لا الجامع هنا مش فسحه احنا جايين للعلم وللتعلم آه، فارجو من هؤلاء الاخوات الفضليات ان يخلوهم مع عيالهم في البيت ده اسلم لان يجب ان تترك المس- المس- المساحه الضيقه اللي ضاقت بال- بالزحام للاخوات اللاتي يريدن التعلم. في اخوات بقى نوع ثاني محدش يقدر عليه اللي خلى جوزها مش قادر عليها في بقى نوعيه جايه عامله معلمه تضم الميم في قاعده بتفتي في الجامع يقولوا لها انت دلوقتي حائض جايه بيت جامع يقول اصل ابن حزم ها هي لسه منزله حله البطاطس من فوق ال- ال- الوابور ولا من فوق النار اصل ابن حزم قال يجوز ربنا يا ستي يحزمك بالعقل ان شاء الله رب طالما ان انت مش مقتنعه بالشيخ وبالكلام ولا مقتنعه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل انا كلام رسول الله وامسك كلام ابن حزم لا احل المسجد لحائض ولا جنب اودي فين الحديث اللي رواه مسلم اوديه فين لكن هم بقى طبعا دول آه، في حد يقدر يكلم واحده ما شاء الله عليها وصلت الى حد آه، يعني من العلم والالتزام انها يعني نسال ده السلام مش هخص حد ولكن على كل يوم الجمعه في مفاجاه غير ساره للاخوات ان شاء الله نعلنها فوق المنبر عشان على الاقل نوسع المكان ان شاء الله رب العالمين للاخوه الرجال ومفيش حد يشتكي من الشمس ولا حاجه اظلنا الله واياكم بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله طبعا هتيجي واحنا قاعدين هاديين ازاي ونهد ازاي يمكن واحد بيقوم في العيد في شويه ميه يعمل دوشه في الجهه في ميه هناك بيقول لك عباره عن سوق سوق الثلاث سوق عملوه سوق الاثنين عندنا سوق يقول لك مش ممكن يقول لك درس الجمعه ده ما استفدتش بيه ابدا ليه يا ست؟ لا، غيره ده بيسمع امال انت جاي تعملي ايه؟ عايز ترغي امشي وارغي بره وعلى كل سوف تختم هذه القضية الجمعة القادمة إن شاء الله وسوف نعلن عن هذه ال- الشيء بإذن الله يوم الجمعة إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله رب العالمين وبعد أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هذا درسنا الثاني والأربعون من دروس آه، شرح أحاديث صحيح البخاري ل- من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن سلفنا الصالح ورضي الله عن الذين نقلوا لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشنا الدروس الثلاثة السابقة في مقدمة للغزوات النهارده طبعا ان شاء الله نبتدي ندخل على اكبر الغزوات اولى الغزوات على يوم الفرقان غزوة بدر الكبرى هذه الغزوة كانت آه كما نقول علامة مضيئة في تاريخ الإسلام احنا بعد ما نسرد القضية والقصة اللي انتوا حافظينها كلكم بتاعة غزوة بدر هنقف عند شوية معالم منها ان شاء الله رب العالمين عشان نطلع في الاخر ايه اللي نستفيده من اي غزوة من غزوات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد فرقنا لكم من قبل وانتم دلوقتي وصلتوا الى ما شاء الله آه، حد من العلم يعني بفضل الله عز وجل آه، نستطيع ان نكلمكم كلام متعلم لعلماء فانا اقول قد يعني اوصف نفسي بانني احبو في مجال التعليم واتعلم واخوتي الذين يحضرون لي دروسي انما هم علماء فضلاء وانما نسال الله عز وجل ان يكون هذا الكلام من القائل ومن المستمع خالصا لوجه الله الكريم. امين يا رب العالمين. آه، قلنا ان التاريخ الاسلامي عشان ما حدش درسه في مدرسه ولا في كليه ولا في معهد دراسه صحيحه فلا بد من الاخوه العلماء يعكفوا على دراسه التاريخ الاسلامي دراسه اخرى. ان الجماعه بتوع اقسام التاريخ بيفسروا التاريخ حاجه اسمها التفسير المادي او الجدلي. يفسروا التاريخ تفسير مادي وجدلي، يعني يقول لك مثلا آه، الحروب بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم دي كان عباره عن آه، انتصار نزعات قبليه على نزعات قبليه، المدينه عايزه تاخد الرياده في جزيره العرب ومكه عايزه تاخد الرياده في- ف- فينظروا على تاريخ المسلمين كانه حرب بين آه، الامبراطوريه ال- الانجليزيه والامبراطوريه الفرنسيه او كده يعني. لكننا في عرضنا لتاريخ الاسلام لابد ان نعرضه كما آه، يعني ليس به شوائب يبقى التاريخ الاسلامي ما فيهوش سواد بحيث ان ما فيهوش اسرائيليات آه، بحيث ان احنا ننزع من آه، قلوب الناس بعض الافكار مثلا مثلا سيدنا عبيد الله بن عمر بن الخطاب ودي يمكن مدروسات لينا كثيرا في لا مدارس ولا كليات يوم ان قتل ابوه سيدنا عمر في المسجد وخرج عبيد الله رضي الله عنه فأمسك بمن شك أنه قتل أباه فقتل يومها ثلاثة ونبدأ القتل والضرب والاغتيالات برضه ايه في التاريخ الاسلامي فيها تنظير كده مهم عبيد الله بن عمر قتل ثلاثة ظنا منه انهم هم قتلة ابيه طبعا كانت موقف غريب لمن سوف يتولى بعد عمر طبعا الذي لم يذكر ايضا ان ابو لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر رضي الله عنه قتل بعد ان اجتمع عليه الصحابه وحبوا يمسكوه فمعاه الخنجر لسه كان في ايده فقتل تسعه من صحابه رسول الله يعني دي برضه ايه لم تذكر في التاريخ لا يا مش لم تذكر انا يعني حلو قوي جبتها يعني لا ذكرت يعني اظن ما- ما درستش يعني احسن ايه بقى برضه احسن واحد ايه يقول لك لا ده الراجل لونه عالي قوي لا انا بقول لك يعني آه، في التاريخ ذكرت ولكنها لم تدرس فتسعه من الصحابه قتلوا يوم ان قتل عمر او استشهدوا يوم شهاده واستشهاد عمر بن الخطاب لكن الحدث الجلل بتاع فقد المسلمين لعمر رضي الله عنه اذهل حتى كتاب التاريخ ان يضعوا هذا الحدث في عناوين كبيره فلذلك دايما يقول لك ايه قتل ابو لولا المجوس عمر بن الخطاب بس كاتب التاريخ يكتب كده ويسكت لا وقتل طعن تسعه فلما وجد عبد الرحمن بن عوف ان القتل يستحر بقى الراجل معاه خنجر والناس اللي رايحه جمع ايه؟ عزك ولا في حد رايح جاي جمع بحاجه في جيبه؟ مفيش فالصحابه يروحوا الجامع زي حالاتنا كده جايين مفيش يعني ما عادش يا دوب منزل كنت عايز تعيقك شويه ولا تمسح شويه عرق يعني كده غير كده ما عادش والسبعه بتاع اللي تروح فيه اللي بالك تجري كده الحمد لله على السبب هذا من فضل الله المهم كويس ان عندك صحه حتى لو ما لقيتهاش تروح ماشي مفيش مشاكل ها وتبقى بطل الماراثون المصري الذي عاش سبعة آلاف سنة يسير على رأس على أقدامه ولا يبالي المهم ف سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعمل ايه لابس عباية فراح بقى هداه تفكيره ان راح واخد العباية وراح مغطي مين ابو لؤلؤة وراح قفشه مسكه بقى مسكة كويسة وسلب منه ايه خنجرة بعد ما هديت الحالة الصحابة اجتمعوا طب الثلاثة اللي قتلهم عبيد الله بن عمر نعمل فيهم ايه؟ ها؟ موقف ايه مش سهل طب والثلاثه دول فعلا شاركوا ولا لا؟ والثلاثه دول اللي هم كانوا من الفرس واظهروا الاسلام وشجعوا ابو لؤلؤه المجوسي على قتل عمر والذي ايضا لم يذكره التاريخ ان قتل عمر رضي الله عنه كان عباره عن احدى دسائس الفرس وهم اعداء الاسلام الفرس ضاعت دولتهم على يد من؟ على يد عمر يعني عمر بن الخطاب تسبب في ضياع دوله الاكاسره فبيبقى ده حقد في داخل عروق ودماء الفارسيين الذين حتى دخلوا في الاسلام ظاهرا فكان ابو لؤلؤه يمر على المجوس اللي هم اسلموا ظاهرا او لم يسلموا وكانوا يعملون في المدينه عند الصحابه وعند اغنياء الصحابه يقول سوف اشفي لكم غليلكم انا هعمل لكم عمل يريحكم من الايه؟ من الثأر اللي هو عمر بن الخطاب والمسلمين خذوا ارضكم وازالوا دوله الاكاسره. فكان حدث ايضا حادثه في زمن عمر بن الخطاب ان سبعه اشتركوا في قتل واحد. سبعه اشتركوا في قتل واحد من الصحابه. يعني سبعه من اهل اليمن اشتركوا في قتل رجل مسلم. فقتل عمر السبعه. الامير المؤمنين كيس سبعه قتل واحد ده واحد قصاد واحد النفس بالايه؟ بالناس قال لو اجتمع اهل اليمن جميعا على قتله لقتلته يبقى من اشار بكلمه او خطط او نظم ولذلك دي تلغي القوانين الوضعيه في مساله لما جماعه بيشارك واحد ياخد اعدام والثاني بياخد مش عارف 15 سنه والثاني ثلاث سنين والكلام ده كله كلام خاطئ فالصحابه قالوا يعني طب انت تعملوا عايزين ايه؟ تقتلوا عبيد الله بن عمر يعني يقتل ابوه صباحا ويقتل ابنه عشيه معقوله دي؟ طب الحل؟ قالوا الحل اتركوه حتى يتولى احد اماره المؤمنين. برضو الصحابه عندهم قاعده واخدينها من الشرع الخطا في العفو خير من الخطا في العقوبه. وحدوه الا الله الخطا في العفو خير من الخطا في العقوبه يعني انا اغلط واطلع واحد براءه احسن من لما اغلط واقتل واحد صح ولا لا؟ يعني لما اغلط غلطه واطلع واحد براءه وربنا بقى يقتص منه سواء في الدنيا او الاخره افضل لي من ان اخطئ وانهي حياته او احكم عليه بالسجن يترمى 15 20 سنه جوه فالخطا في العفو خير عند الله من الخطا في العقوبه. قواعد في الاصول يا اخوانا يعني ما كانش حد يعني بيقول او لا احنا لازم ايه نوضحها برضه عشان تبقى الامور ايه واضحه حتى الاخوه وكلاء النيابه والقضاه ربنا يحميهم ويعني يجعل الحق على السنتهم ويجعل هواهم مع كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعل هواهم مع الحق اينما كان مو بس نقيس ونكيل بمكان واحد لأن سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول القضاة ثلاثة قاض يقضي بهوى فهو في النار يعني انت لما تقعد تحكم بين بنتك وجوزها يبقى عندك هوى ان الحق يبقى مع بنتك ولا مع جوزها مع بنتك الا في حاله واحده تكون امها ميته ها وعايز انت ايه ترجعها هوام لجوزها فيبقى هوام مع جوزها لعله لكن بغير عله يبقى انت هوام مع بنتك يبقى ده قاضي ما ينفعش لانه القاضي دخل على القضيه وعنده ايه؟ هوى قاض يقضي بهوى فهو في النار وذلك الحجاج قال له تعالى قال نعم قال له صنعت كذا وكذا وكذا جاب له الاخطاء بتاعته قال له يا حجاج الله يوم القيامة سوف يعرض لي حسناتي وسيئاتي وأنا العبد الضعيف سوف أجادل الرب اللطيف يوم تأتي كل نفس إيه؟ تجادل عن نفسها وأنت لا تذكر لي إلا السيئات نحن أنت لا إله إلا الله أنت مش مركز إلا على السيئات بس ما تذكر أبدا وهكذا يعامل الله عباده ها؟ ما ركزت على الإيه؟ بالعكس قال لما يتوب العبد قال اولئك الذين يبدل الله ايه؟ يا خبر ابيض يشيل السيئه ويحط مكانها ايه؟ حسنه ويجي يوم القيامه تبص في كتابك شويه سيئات كثيره انت عملتها بينك وبينه الصفحه اللي بينك وبينه محدش شايفها يا عبدي في اخرها كده مكتوب كده عبدي هذه سيئاتك التي عملتها ونحن قد غفرناها لك السيئات خلاها مدارية مش انت ما تصدق ها تلاقي بس يعني ثغرة وفي ناس في النصيحة بتبقى لطيفة وبتحب تسمع نصيحتك بالهداوة وبالدقة وكل واحد ده زي ما يكون عندك انت جرح ولا كراج كل واحد هو ايه عايز يضحك عليه ده فاكر فاكر السله اللي فاتت عند مسكت فيها في الشارع فاكر يا ابني ما خلاص ما اتصالحنا واستفدنا وبين نسايب وجوزتك بنتي وسكنت عندنا في البيت ابدا احنا برضه يقول له فاكر ها اه والست بعد 35 سنه جواز تقعد تعاتب جوزها طب ده خلاص يعني راجل بنتي انه جوزها يقول له فاكر ساعه جيت تخطبني سنه 53 حسبتها انت فاكره من 53 سعر قلبك ابيض ها ابيض فانت ان اردت النصيحه فما ما تركزش على عيوب الناس قوي حاول ت- ربنا من فضله وعظمته وكرمه وقدرته على الخلق الخلى السيئات بينك وبينه وغفرها لك والكم حسنه اللي انت عملتهم في الدنيا بينك وبين العباد في الصفحه اللي بينك وبين العباد ومن العباد يبص يقول يا سلام ده ده بقيه الحسنات هم خمسه سته اه بس ده الصفحه اللي الاولانيه مليانه فدي الباقي وهو ما فيش غيرهم عدت غنماتك يا جحا خلي بالك يقول وهذه حسناتك وقد ضاعفناها لك وقبلناها منك كريم ومن لم يتخلق باخلاق الله فليس من المسلمين لا بد ان تكون كريما مع الناس ممكن اذا كانت دروس العلم تتطورنا بقى وتخلينا معاملتنا طيبه مع بعض ما ينفعش ما كناش كده نحب بعض ونملى قلوبنا محبه خلاص يبقى ما ينفعش ما ينفعش تبقى قاعد جنب اخوك المسلم وانت شايل منه يعني ما ولا ولا يقبل لا درس العلم وبالعكس العلم هيصير حجه عليك ولا ينفع انك تحضر لشيخ وتغتابه او تحضر جنب اخوك المسلم وانت الكلام عليه ربنا بيرتجي وجاي يصلي قال يحضر درس الاثنين انت مالك يا اخي مالك يا وائل؟ سبحان الله ده حملة العرش هيحمل العرش قد ايه يوم القيامة؟ ثمانية أربعة يمين العرش وأربعة يسار العرش يقول الأربعة الأول يمين العرش سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك ربنا عليم ان في ظلم في الناس ولا لا عالم ولا مش عالم عالم ان في ناس بتفتري على الناس ولا لا عارف ان في ناس بت... بتلجأ تهم للناس ولا لا عارف ان في ناس منافقه درجه اولى ولا لا عبد الله بن ابي بن سلول يحتقر نفاقه بجوار نفاقه لا. اه وسبحان الله والله عز وجل عليم علي ايه بما تخفيه الانفس شوف ما تخفيه نفسك خائنة الأعين لا تخفي الصدور كل ده سبحان الله الله عز وجل يعلمه ولكنه بعد ذلك يحلم حليم سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك دي الأربعة الأول الأربعة اللي على الشمال يقولوا إيه سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك قادر ان يزيل امريكا في لحظه ولا مش قادر؟ قادر الامر يحتاج عنده قد ايه وقت؟ ولا حاجه ولا حاجه اهو اول امبارح نهر المسيسيبي بس حد يهزر خمسة مليار دولار خسائر اللي هي قيمة أرباح وفوائد وربا الإيه؟ الخروج بتاعتنا الغلابة. اه بس المسيسيبي ده حب ي- ها يكشر عن انيابه النهر الوديع اللي فيه نعمه انقلب الى نقمه فبدا له المحيط ها جاي هزر وقالها جد قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون آه. أنا عندك يقين بالله عز وجل ونحن رغم سوءنا ورغم خلقنا السيء ورغم بعدنا عن كتاب والسنة ورغم كل هذا فنحن الأعلون بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لأنهم حيوانات وتروس في آلة ونحن سبحان الله يعني شوف الأوروبي والأمريكي متاح له كل شيء ومغلق عليه باب وهو باب الله كل حاجة متاحة له فلوس عنده أكل شرب طبيعة كويسة صحة مستشفيات أرقى مستوى علم حضارة مش عارف كل اللي عنده بس في باب مقفول كل أبوابه مفتحة ما عدا باب واحد باب الله والمسلم الغلبان قد تكون كل الأبواب أمامه مغلقة لكن باب الله مفتوح خلاص ما دام باب الله مفتوح بقى خلاص لا عايز ايه تاني يعني من كتب الله فهل فقد شيئا ومن فقد جانب الله فهل كتب شيئا خلاص خلاص ياخد كل حاجه كل خير لا اله الا الله لانه بجوار الله عز وجل خلاص مع في معيه الله في معيه الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معه شوف معه دي تشرف الفخر معه يا رسول الله نعم يا ابو بكر ابو جهل كذب ما اظن الا القوم قد راوا يا ابا بكر ما ظنك بالسيف الله ثالثهم لا تحزن ان الله معنا معنا خلاص خلاص شوف سيدنا احمد الله يرضى عليه وسيدنا ابو الاسود الزاهد ابو الحسن الزاهد سعد بن قطب قطب احب اعيده كتير عشان دي قوي العقيده سيدنا احمد صرت 13 سنه تعديل 13 سنة عشان يقول كلمة لا أقولش ف يجيبوه بعد الجمعة صاروا يضربوا فيه إلى أن يغشى عليه يفيق هل أذن العصر شوفوا لي يهمهم فين عيالي فين مراتي فين فلوسي هترفضوني الشغل ولا ايه هتخسروني ثلاث ايام لا ما يهموش دي العصر أذن راح يروح مصلي يا إمام كنت تضرب وتجلد في الأصوات وتضحك وتتبسم ونحن كنا لا نضرب وكنا نبكي من أجلك يقول أنتم كنتم ترون هذا الجلاد أما أنا فكنت أرى يد رب العباد أبو الحسن الزاهد ده دخل على ابن قلون ابن قلون رجل عظيم حاكم مصري عظيم سبحان الله عمل حاجات خير خير في مصر كثيره دخل ابو الحسن الزاهد قال ابن قلوب كلمتين بقوا ناشفين شويه هم ناشفين شويتين ابن قلوب غلط قوي قال الله الراجل يهزان قدام الحاشيه قدام وبعدين يطلع نعمل في الراجل ده نعمل ايه نعمل ايه قال الاسد اللي في القصر بتاعي جوعوه ثلاث ايام واتوه على اعين الناس بعد ظهر الجمعه في الساحه امام المسجد بتاع ابن قلوب ده جابوا الاسد فتحوا القصص ومصورين الصور وحاطين ابو الحسن الزاد وحده جوه دخل الاسد عليه الجرد جه عند ابو الحسن وراح راكع عند رجليه وقعد يحرك بديله كده ويمسح في ابو الحسن راح ابن قرون قرب بقى من ابي الحسن الزاد قال له استحلفك بالله انا حلفك بالله وانت صادق فيما كنت تفكر والاسد قادم عليك هل كنت افكر لعاب الاسد طاهر ام نجس انا كان يكفيني القصه دي ونروح بصراحه عشان كده احنا اتهزقنا كلنا بصراحه يعني اه والله هل بيفكر ها ان لعاب الاسد ثغر الاسد طاهر ولا نجس يا سلام يا اخي ناس فيما يفكرون ها لا يشغلهم شيء عن الله بس بس تمام سبحان الله العظيم اقول لك حاجه بالمثال البسيط لو انت بصيت في قرص الشمس كده لو ان كوكبا بجوار الشمس تقدر تشوفه؟ لا خلاص طالما انت بصيت للشمس كده مش هتشوف حاجه غير الايه؟ غير الشمس خلاص خلاص سبحان الله فهؤلاء لم يروا امامهم الا رب العباد سبحانه فقر رضا الله هو الايه هو المقصد فعبيد الله بن عمر الجبوا الامر للامير اللي يجي بعد عمر اتوحدوا من لا ينسى تولى الامر عثمان قال انا ولي الامر انا ولي الامر دية الثلاثة عندي الدية بتاعت الثلاثة القتلى دول اللي قتلهم عبيد الله بن عمر عندنا وهو لا يحكم عليه بشيء خلاص انا توليت الامر وولي الامر واتحمل التبعه وخلاص انتهى الموضوع على كده وقضي الامر على هذا واقر الصحابه عثمان رضي الله عنه على هذه القضيه الخطيره نصيحه واحد بقى فيلسوف ازاي من اشمعنى مش عارف ايه وك- كل واحد ايه يتكلم لك شويه في الموضوع سبحان الله طب انتوا عايزين ايه بالظبط واحد يقول لك انا كنت أب... انا افتخر انني كنت اول من نادى والعياذ بالله هو اللي بيقول انك كنت اول من نادى بعدم تطبيق الشريعه. واحد كان بيقول كده انت عايز ايه منه؟ ها؟ واحد كان ما يجيش مناسبه الا ويتهجم على الاسلام وعلى نبي الاسلام وعلى شباب المسلمين. عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه يعني؟ بتنافق مين؟ من تنافق؟ ها؟ اتنافق بينك وبين الله؟ ها؟ انت عايز ما معنى الرده؟ الرد يعني ايه؟ واحد مرتد يعني ايه؟ يعني رد الامر على الامر رد الامر على صاحب الامر الستر ولا الحجاب يقول لك لا الحجاب مش فاضي ليه الستر بالله لك اصل جه في القران مره واحده يعني ايه جه في القران مره واحده؟ ما فيش الا هي الايه اللي جلابي بهن دي هم اللي حافظينها كده بتاع اللي حافظ سيجاره في بقها ورجليها ودراعها ودماغها كله بقى حط رجل على الباب شوف في وشك بتغير بس اصل هو جلابي بهن بس جميل بس ايه يا ست تبارك لك انت مفتيح لا اله الا الله فلا هذه كانت فدي بقى بتنكر شيئا معلوم من الدين بالضروره ها؟ زي بالضبط ان ال- أ- أ- ابا بكر في الصلاه حلوه والتأتينا اهو تمام. ونروح نحج معاك ونصوم رمضان معاك واقطع يد السارق معاك اجلد ال- الز- ال- ال- ال- ال- المفتري على العباد واللي بيأتي ببهتان الحدود اقيمها كل مقتنعين بكله ما عدا بس حاجه واحده الزكاه ابو بكر قال ماشي مشيها في حريه فكر فكر ايه يا ابو فكر عن فكر ايه واحنا مستنيين اينتقص دين الله ونحن ما زلنا على قيد الحياه ونحفظ كتاب الله ونقر باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معقول الكلام ده معقول يعني هنبقى هتبتدي الردة تشتغل بقى ولا ايه الله وبعدين مين اللي بيدافع عن هؤلاء الا من في قلبه مرض اه من في قلبه مرض طب بلاش دي سيدنا عمر الله يرضى عليه خطب عليه واحد الله كلكم حافظين القصه نعم قال له سؤال قال له اسالت احدا قبلي قبل ما تقول سالت حد قبل كده قال له نعم سالت النبي وابا بكر قال له آه. واجابات قال له آه، جاوبوني ولم تعجبك الاجابه قال له اه نعم ما عجبتنيش طب لحظه واحده لحظه واحده ودخل سيدنا عمر جاب السيف واعاد عليه الاجابه السؤال الم تعجبك اجابه رسول الله؟ قال له لا ما عجبت قال له ولم ترضى بها قال له آه. ولم تقتنع بها قال له طيب طيب، انا هخليك تقتنع وشرف خلي بالك انت لو واحد ده من بتوع الفكر ها انا يعني اقول اقدر اقول يعني انه مش فكر بالكاف وبالقاف ها اه فسيدنا عمر لما جز رقبه الراجل واقره الرسول على ذلك محدش قال يعني حريه فكر ايه يعني؟ ايه يعني لما الر- ما يعجبوش كلمتين من كلام الرسول؟ ده يا حبيبي لا دي الست اللي مش محجبه مش مش عاجبها كلام الرسول مش عاجبها كلام ربنا يقول لك بقول لك ايه الحجاب حاجه من القلب الرد عن النيه بينه وبين ربنا عمار الله الله الله الله الله الله اه وحد يعرف يتكلم تيجي تتكلم يقول لك بقول لك ايه انت متطرف انت زعيم المتطرفين المهم احنا وضحنا من الجمعه ان احنا ايه ما بنخافش من لفظ ايه ضربوا اثبتنا ان هذه كلمه ليست اصوليه وليست من الشرع مفيش حاجه في الدين اسمها متطرف ابدا لا في الكتاب ولا في السنه واثبتنا من كل ما جاء في الكتاب والسنه كلمه الغلو واثبتناها في خطبه الجمعه كما وضحنا فتوحدوا الله لا اله الا الله دي بس مقدمه كده قبل ما ندخل على الايه؟ على الغزوه غزوه بدر الكبرى. حدث قبل غزوه بدر بشهرين في رجب من السنه الثانيه من الهجره الرسول بعث سريه من ثمانيه بقياده عبد الله بن جحش رضي الله عنه. وانت ما تستغربش من الاسم دلوقتي. يعني الاسم كان عادي عند العرب. يسمي بحث ويسمي حرب ويسمي صخر حتى سيدنا علي نفسه لما اتولد الحسن دخل الرسول يهنئ فاطمه بما اتت فاطمه ربنا رزقها بايه؟ فقال علي رزقنا بصخر يا رسول الله قال لا اسكت انت صخر ايه؟ اركب الاسماء دي هذا ابن الحسن سم انه حسن الصوره سميته الحسن سيدنا علي يقول لا بس انا عايز صخر ما حصلتش دي من سيدنا علي نفس الحسين يا مين انا رزقنا بحرب قالوا لي حرب منوره ده الحسين تصغير الحسن حسن وحسين بس احنا نقول ايه حسين نقول حسين ده بتضحكوا عليا يا سيدي ما انت ما دام سميت حسين يبقى حسين يا مسميت يبقى انت صح تعالى نشوف سيدنا علي رضي بالاسم الثاني بقى ما اسمك قال اسمي حسن يا رسول الله يا ستار حسن فيها مدلين من الحزونة والصعوبة يعني دماغه ناشفة بيقول لك كده عنده ايه؟ حزونة ال- الأرض الحزون الأرض اللي فيها ايه؟ شوك ومطبات وصخور ما تعرفش كتير مش موحدة حسن وبرضه فيها مادة الايه؟ الحزن والاكتئاب لا سميناك سهلا حلو الاسم شوف حتى طلع إيه؟ سهل سهل لا ما اغير اسما سمانيه ابي الله الله الله الله الله الله. يا عم الرسول بيسميني سميناك لا انا سميناك سهلا ليه مزرجنا قال له حذر ان شاء الله زعلان ليه؟ هل فما زالت الحزونة في بيتنا من بعد ذلك آه. لأن الاسم يدل برضه ها الاسم يدل دايما على على المسمى دايما كده ها حتى في اللغة العربية آه. في حروف معينة وكلمات معينة تدل على الانقباض وكلمات معينة تدل على الانشراح وسيدنا عمر كان يقول بقول لكم ايه؟ تبعتوا لي واحد يبلغني بنتيجة معركة تختاروه حاجتين وشه سمح واسمه حلو عشان في ناس مكشرة وبالذات لما يبقى ليه ليه كبير او باشا المدشة لازم الباشا يبقى مكشر ليه ما تعرفش يعني عشان المهم اصل لو يبتسم لك كده ويتبصر يبقى يبقى رعاع زي حالاتنا كده لكن لازم يكشر شكرا خاطر اصلا صرت لو واحد ضارب فوز وكده السلام عليكم اه لا هو مكشر ليه في وشي ويمكن كويس انه يرد عليك وينزل عليه الاسانسير على مكتبه كارت والراجل وراه ليه شايل الشنطه قول لي بقى يا ابن على مهلك انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا يا سيدي الهوينه شويه شويه سبحان الله اقفر ان استطعت في الهواء رويدا واختيالا على رفات العباد اه ده ال- ده القديم اللي احنا ماشيين عليه ده الله اعلم يعني ال- ال- ال- قبور ابائنا واجدادنا من لدن ادم فين؟ احتمال الارض اللي ماشيين عليها دي لما تمشي يعني احتمال بتدوس على ها تراب ابوك او جدك ها يعني أنت الهوينه لا اله الا الله ده سيدنا ابو الحسن الذهبي الله يرضى عليه لما مات كان متواضع فشافوا تلميذه في الرؤيا بيلابس لبس حلو وبيتمخطر بس كده بيتمخطر الله الله الله الراجل غير آه، بعد ما مات ما هذا يا ابا الحسن قال له هذه مشية الخدام في دار السلام يا سلام خدم الله عز وجل اللي خدموه في الدنيا حطوهم في دار السلام لا تعب فيها ولا نصب اللهم الحقنا بهم يا رب العالمين آه. فعبد الله ابن جهل لا تستغرب على الأ- لا تتعجب من الاسماء خالص طب ايه الاسم الغريب ده طب ما غيرش ده هو كده طلع في الجاهليه اسم ابوه كده خلاص زي ما بتلاقي اسماء غريبه في مجتمعنا لك الجحر ماشي ليه اربعه اخوات ماشيين السلام عليكم وعليكم السلام ما اسماءكم اول واحد قال انا اسمي منيع اهلا وسهلا وقال قال له انا اسمي وثيق اهلا وسهلا وقال قالوا انا اسمي شديد مفطرة اهلا وسهلا وقال قالوا انا اسمي متين قال له ما صنعت الاقفال الا من اسمائكم ايه ده منيع وشديد ومتين وخوف ده حاجه صعبه ده اخوان الاب اللي مسمى الاسماء اللي تخوف دي واحنا طبعا ما زلنا نهين بال آه الاباء والامهات ان يحسنوا تسميه ويفكروا في معنى الاسم يفكروا مع في اسماء كثيره جدا سنه معناها مش حلو يا ريت يفكروا في معنى الاسم الاول في اسباب مش لطيفه من الايام مش هندخل في المعنى دلوقتي احنا قلنا هذا في مساله الاسره المسلمه اللهم اجعل اسرنا من الاسر المسلمه الملتزمه بكتابك وسنه حبيبك يا رب العالمين فبعد ثمانيه في شهر رجب جماعه قابلوهم فاعترضوا طريقهم فحدث صراع وقتال فقتل الصحابه الثمانيه واحد اسمه عمرو ابن الحضرمي وده كان راجل من كبراء حلفاء قريش هو قتل من هنا وصارت ثورة جزيرة العرب على مين؟ على رسول الله قالوا شفتوا أبو محمد ما بيحترمش الشهر الحرام احنا الأشهر الحرم كم شهر؟ أربعة ها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وإيه؟ ورجب رجب مضر رجب شهر رجب فشهر رجب يحدث فيه قتل قال لهم أمان شفتوا او او الاسلام والمسلمين ونبي الاسلام ما بيحترموش الشهر الحرام وقتلوا الراجل في الشرع. شعر النبي بحرج طبعا ازاي وهو بيقر اهل الفضل على فضله. وكانت شهور الحرم دي من الاشهر التي هي في- في- يعني منذ ان خلق الله السماوات والارض. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 14 تنزل الآية لتريح المسلمين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه في قتال في الشهر الحرام قل قتال فيه كبير مش ثمانية يقول واحد ده انتوا يا ريت كنتوا مسحتوهم من على وش الأرض لو انا هستنى بالشرعيه الدوليه يضربني على قفايا ويقول برضه انا ما زلت مصر على السلام يا ابني بيضربك يقول برضه ما زلت مصر على السلام طب خلاص خليك في السلام خليك في السلام سبحان الله لك ايوه يا استاذ الحضاره والفكر الانسان الله حضاره حضاره ايه يا عم الله. ده الراجل ما اغتسلش بتاع الامم المتحده انتوا سايبين لب البوسنه ولا مش بدوش تفتح ليه؟ قال يلا بقى عشان طرف يخلص على طرف وتنتهي المشكله آه. طب ما بلاش تسحبوا السلاح من الصير الشهر ده ما انتوا مش اديتوهم سنه سلاح خدوا السلاح منهم وادوا السلاح للبوسنه ولا وشوفوا بقى هم يقدروا يخلصوا ولا ما يخلصوش لكن ازاي طالما ال- ال- ال- النوعيه دي هي بتاعت لا اله الا الله يبقى كله يميل ضدها نسال الله ان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين هذه السريه التي تمت قبل آه، غزوه بدر ثم بعد ذلك اخر غزوه قبل غزوه بدر كانت غزوه العشيره وقالها النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم ده بعد كده بلغ الرسول في المدينة أن أبا سفيان معاه قافلة من ألف بعير ألف بعير ودي تعتبر عند آه، أهل مكة ده يعني نقدر نقول إيه يعني مليارات في في حساب الزمن يعني أنت ما تبصش للألف بعير باللي عليها من 1500 سنة أنت بس من جدك من 70 سنه ولا 100 سنه من سنه 1900 كان يقول لك كنت بجيب بالقرش مش عارف 13 بيضه وحته مش عارف حلاوه قد كده والراجل يديني شويه شاي في الحفنتين وشويه سكر وبعدين يديني الباقي كان القرش يتقسم ثمان حتت كان بعد بعد 10 مليم المليم نفسه كان يتقسم مش عارف ايه وال- ونص مليم يعني كده يعني المليم كان عمله ده من 100 سنه بس امال من 1500 حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من علامات الساعه ان تعطي الطفل المئة دينار فيستقلها. طبعا ال 100 دينار دي كانت تصرف على قبيله شهرين ثلاثه. فالصحابه استغربوا ده خلاص هيجي زمن اذا انت فاكر المظاهرات بتاعت آه، 68 ها؟ ها؟ مش عارف يا فلانه قولي للبيه كيلو اللحمه بقى بجنيه ها انا أهو قريب آه، آه، يعني كنا داخلين على السبعينات يعني اذا ما فرقتش 20 سنه خلاص المهم خليك انت في ايه في الغزو خلي بالك انت فألف بعير عليك فالرسول صلى الله عليه وسلم احنا نقطع نقطع الطريق على القافله وناخدها لان واحد يقول الله بس الرسول ازاي ياخد حاجه مش حاجته؟ حاجته ازاي؟ كل الصحابه الذين هاجروا من مكه للمدينه سابوا ايه في مكه؟ او اخذوا ايه من مكه معاهم للمدينه؟ لا شيء ده طلعوهم بايه؟ بالهدوم اللي عليهم بالهدوم اللي عليهم سبحان الله ده السيده ام سلمه الله يرضى عليها وهي مسافره بابنها سلمه فطلع اهل ابوه وكان ابوه مات فطلع اهل ابوه ازاي تاخدوا ابننا؟ فهي تشد من دراع في الولد وهو يشد من دراع خلع خلع دراع الولد خلع دراعه واحده غيرها تقول لك اوه هذا اللي خدناه من ال لا صبرت واحتسبت واحد المشركين اخذته الشهامه قال لها هكذا تقطعون بالمراه هكذا وهي وحيده ثم امنها وخرج معها ومع ابنها حتى اوصلها الى مشارف المدينه وذكرت السيده ام سلمه في هذا الرجل قلت يمشي بعيد ولما يحب النخ الراحله يبعد لما ينزل وتستريح وتقضي حاجاتها وتشرب وتاكل وتركب هي وابنها تاني وبعدين يوصلها وهكذا جه في فتح مكه ينادي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثمان سنين نعم يا محمد لك عندنا يد انت لك عندنا فرق لازم نقدمه قال له ما اذكر هذا يا محمد انا مش فاكر ان انا قدمت لكم اي معروف قال ولكن الله عز وجل لا ينسى وما كان ربك نسيا فكروا بالمعروف اللي عمله في ام سلمة فبيشكروا عليه لم يشكر الله من لم يشكر الناس لازم تشكر الناس اللي ربنا بيجري الخير على ايديها مش تستنى له الغلطه تستنى له الهفوه كل بني ادم خطاء يا اخي كلنا بنغلط كلنا بنغلط لو لم تذنبوا ثم تستغفروا ها ليذهبن الله بكم ثم ياتي باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 313 او 17 صحابي 186 من الانصار والباقي من المهاجرين 213 قصدي من الانصار وال 104 من المهاجرين معاهم ايه معاهم 70 بعير وفرسين هم خارجين عشان يجيبوا القافله بس فالامر القافله الحراس بتوعها قد ايه؟ قال الحراس بتوعها 40 واحد فلما يطلعوا لهم 317 ده, ده عدد كافي ولا مش كافي؟ كافي جدا هذا عدد يكفي فمش خارجين على اساس حرب خارجين على اساس هيروحوا 40 واحد ياخدوهم اسرى وياخدوا القافله فضلوا ماشيين ماشيين لغايه مسافه 153 كيلو متر خارج المدينه وبعدين استراح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة أبو سفيان بلغ الخبر في الطريق وكان زعيم القافلة فبعت غفار بن عمرو الضمضمي أو أبو ضمضم الغفاري سريعا إلى مكة فراح الراجل أبو ضمضم ده راح حط غرارة سوداء على البعير وركب الجمل بالمقلوب بدل ما وشه يبقى للناس بقى ظهره ايه للناس راح طالع على الجبل يا اهل قريش يا اهل مكه اللطيمه اللطيمه اللطيمه اللطيمه يعني مصيبه مصيبه هتلطموا هتلطموا اسلامكم كلهم خيرا قال لا خير مفيش خير محمد قطع طريق قافله ابي سفيان على طول اجتمع مجلس الحرب واستنفرهم ابو جهل قال لا بد من الخروج جهزوا جيش من 1120 من 1340 الاول 1340 مقاتل قالوا احنا نروح نقتل محمدا ومن حوله ونقعد هناك بقى نعسكر ثلاث ايام القيان والمعازف ونعمل حفلات بمناسبة النصر وتتسامع العرب بنا ومحدش يجرؤ يطلع على قافلة من قافل قريش بعد كده وهم في الطريق وصل ابو سفيان وبلغهم ان القافلة نجت اجتمع مجلس الحرب مرة ثانية فكان منهم عتبة ابن ابي ربيعة كان له ابن صحابي اسمه ابو حذيفة بن عتبة فعتبة بن ابي ربيعة قال لهم يا قوم طالما ان القافلة قد نجت فلما نذهب الى الحرب ليه؟ إن قتلنا نقتل إخواننا وأبناء عمومتنا وأبناء قولتنا اللي هيجي هيجي مين؟ يا أخوك يا ابن عمك يا ابن خالك فنرجع وكان راكب جمل احمر فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينه في في باب الشاشه النبويه بقى الشاشه الالهيه يجيب له ايه؟ يقول انتبعوا كلام صاحب الجمل الاحمر ده هناك لسه على حدود مكه انتبعوا كلام صاحب الجمل الاحمر نجوا يعني الناس الشاشه بتفتح على طول اول باول وبعدين فابو جهل راح داخل في الشمال انك رجل من زمان ان مش عارف ايه الراجل قال خلاص ماشي العباس بن عبد المطلب قال يا جماعه ما دام خلاص ما فيش قالوا لا ابدا الشيين هم اللي عاملين التموين بتاع الايه؟ الجيش شوف اللي بيجاهد في سبيل الباطل في ناس لما تيجي تجاهد في سبيل الحق عين غلبان تطلع جنيه 2 جنيه تطلع ايه؟ مليون جنيه ليه؟ عشان نساعد في مهرجان مش عارف السينمائي العاشر ولا ايه يا ابني حرام عليك سبحان الله يبص عين الواد الغلبان في الجامع خريج الجامعه ولا معاه دبلوم ولا معاه شهاده وقاعد كده من 84 حاطط ايده على خده مع ابوه وامه يعني في البيت ومش لاقي شغلانه حتى ب 80 جنيه بدل ما قاعد في بيت ابوه وامه ويسمع ان فيه واحد بيبيع لباس اللعيبه اه بقى رجل الواد اغلى من مخ الجامعي بقت الجزمه بتاع اللعيب اغلى عند المصريين سبحان الله وبرضه المصريين دليل ان فيهم ناس فيهم في ناس منهم يعني الفيوزات ضبط لنا ناس تجيب جراب بالليل تلاقي الراجل متكأكئ على بتاع 19 بالليل انا راجع مره والايد زحمه ولاد عندك برنان ده ما خلص طب يا ابني خلص خلص قال ما هي دي المشكله بتاع الكوره هي اللي مخلصه البتاع طب يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى خلصها على خير نخرج يا سيدي للجامعه عشان ربنا خلصها على خير هنعمل ايه؟ هنعمل يعني شرف الموضوع في بعضه كده فالناس برضه ايه عندها سنة برضه سبحان اين العقول ها نسأل الله السلام المهم ناس عايز تاكل ده يقول له ادفع فيه مش عارف والحمد لله انه بيدعوا خير المهم تحرك الجيش المشرك وعسكر الجيش المسلم عند بدر بعد ايه مشورة الحباب بن المنذر انا بحكي لك الحكايه بالتفصيل ليه عشان برضه بعد الحكايه نبتدي ناخد ايه الدروس بقى لان لابد في دي مئات الدروس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بعث السرايا او ال- ال- ال- ال- بتوع فريق الاستطلاع بيسموها ايه عندكم في ال- في الجيش القطاع برضه ده القطاع دي اللي بيقوم ورا حقوق العدو عشان يجيبوا الايه؟ يجيبوا الاخبار. فراح سيدنا علي وسيدنا الحمزه وسعد بن ابي وقاص راحوا اصطادوا ولدين عند البئر. فلقيتها فعرضوا على اثنين جابوهم وحطوهم ايه الرسول بيصلي صلى الله عليه وسلم الصحابه ايه قولوا انت عددكم كام؟ العيال مش راضيين يتكلموا الصحابه اللي فيهم ضرب على طريقه آه، اضرب عشان تاخد الاعترافات يا ابني لا ما ينفعش الرسول خلص مرة اتركوهما دي مش وسيله آه، استخراج اعترافات دي ما ينفعش ما ينفعش سالهم سؤالا واحدا كم تذبحون في اليوم؟ تذبحوا كم جمل؟ قال تسعة جزور او عشرة تسعة جزور تسعة جمال او ايه عشرة قال القوم ما بين الستمائة والالف وقد كان امال ال 1317 كانوا ايه؟ لا ال 1340 1340 رجع الاخنس بن شريق لما عرف ان القافله وصلت طب انا راح راجع كان معاه جماعه 340 واحد راح راجعين بقوا كام مع ابو جهل؟ بقى 1000 فالرسول قال 1900 و1000 واختلف ال- ما بين 670 الى 970 الى 970 الى 1000 مقاتل قصاد 317 قال خلاص سيبوهم سيبوهم مالها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بان الثلاثة السطاح تجيب له اخبار فذهب مع سعد بن ابي وقاص ومع سعد بن عبادة بنفسه يستصع الخبر تقدم على الصفوف وراح يشوف بنفسه بين العدوى الدنيا والعدوى القصوى خمسة كيلو يعني انا لما رحت عينت المكان وربنا يبارك فيهم اللي وروني الم- ارض الموقع بس بين العدوى الدنيا والعدوى القصوى 5 كيلو بالظبط فدي حركه الجيش يعني الجيش المسلم بينه وبين اول خط واول خط بين بين الجيش كان 5 كيلو وكانت ارض المعركه تتم في مساحه ميل مربع بالظبط يعني كان معانا اخ يفهم في العسكريه كان رجل طريق يعني ف- قال المسافه بالظبط اللي تمت في ارض المعركه ميل مربع ميل ميل في ميل الميل يكون آه، 1760 متر مش كده؟ يعني حاجه زي كده. فالمهم ال- المعركه بتتم في هذه المساحه. فالرسول عايز يطمئن بنفسه. فلقى راجل شيخ كبير بس الرسول ما يعرفوش وهو ما يعرفش الرسول. فحب يموت في السؤال ويعرف الجماعه المشركين نزلوا فين بالظبط. قال له يا اخ العرب قال له نعم قال له ما اخبار جيش قريش وجيش محمد ايه الاخبار بتاعتهم نوع الايه القضيه قال له اخبروني وانا اخبركم الراجل طلع ايه لئيم عايز يعرف ناصح عايز يعرف ايه مي- هم مين دول وتبع مين قولوا لي وانا اقول لكم تبع مين الرسول قال قالوا له ايه قال له اذا اخبرتني اخبرناك عليك الصلاه والسلام يا رسول الله عشان احنا كلنا دروشه هاخد اقول لك وما تعالى اقول لك ده في ناس بتطلع اسرار غريبه وبعدين قال خرج جيش محمد في يوم كذا وخرج جيش قريش في يوم كذا فان كان هكذا فجيش محمد في المكان الفلاني وجيش قريش في المكان الفلاني حدد المنطقه بالظبط هذا واحد من بتوع ادله الصحراء اللي يقدر يقيس سرعه الايه؟ الابل والخيول والركب فقال لك فكان الراجل حدد الموقع بالظبط بتاع جيش المسلمين وبتاع جيش الكفار تماما وبعدين عاد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عمل خمس حاجات كانت أسباب النصر وفيه سبع حاجات عند المشركين كانت أسباب الهزيمة السبب الأول والأساسي للنصر تقوى الله لابد مفيش أمة تنتصر وهي بعيدة عن الله استبدل قوما غيركم ما ينفعش ثم لا يكون امثله في المقابل شرك بالله والعياذ بالله في جيش المسلمين قياده موحده وهو نبي الله كله ملتف حواليه في جيش الكفار كل واحد عامل زعيم ابو جهل عامل زعيم والعباس بن عبد القادر زعيم آه، سيبة زعيم عتبة زعيم خلي بالك الأسود ابن أبي الأسود برضه زعيم كل دول إيه؟ كل واحد منهم عامل آه، رئيس وده اللي فيها رئيسين بس هتغرق أما اللي فيها عشرة طويل نمرة ثلاثة الرسول استخدم طريقة جديدة في القتال وهي طريقة الصفوف لأن الآية نزل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيه؟ صفا فصف المسلمين صفوف ودي كانت طريقة جديدة على العرب لأن العربي يجيد القتال إزاي؟ عن طريق الكر والفر الكر يعني الجيش كله يهجم وبعدين كله إيه؟ يتراجع يقم ويتراجع احنا بقى 67 المهم ده حتى يا شيخ بتاع منتخبنا القومي بتاع الكوره ده سبحان الله يجيد الفرق عايز المدرب يقول له ما تطلعش عن خط الدفاع ليه يا ابني؟ يا ابني انزل وخلاص واتكل على الله المهم حتى الواد الاجنبي تري حتى هو بيلعب بيلعب بجد يقع يصابوه يقدر يتشال يقول ده مش هيقوم تاني يقول ده الجن التاني حد يلمسه كده يروح نايم فيها يومين خلاص خلاص فلما حد بيدلعهم عند ابنك الخايف في المدرسه يصحى تطبطب عليه زي بعض يا ابن قضاء وقدر قضاء وقدر ايه ده ابنك خايف هنا تحت اللهم ابعد عن ابنائنا شياطين الانس والجن المهم المهم ف دي الطريقه الايه نمره ثلاثه طريقه الصفوف دي طريقه جديده وبعدين ثم طريقه التمييز تمييز ايه؟ الرسول خلى الجيش ميمنه وميسره ومقدمه ومؤخره ووسط وقد كان هو في المقدمه مش فاكر الخطوط هو كان فاكر الخطوط في بدايه المعركه ولما حمي الوسيط راح ايه؟ دخل فيه غير غيرها النقطة الخامسة بعد ده كله والتخطيط كان تحت ايده الماء وده سلاح مهم في ال- في المعركة تخيل انت جيش من غير مية يعيش هيقاتل ده ما مش يعيش معاك عليه فمال بيقاتل طيب تعالى بقى لجنة القتال واحد اسمه الاسود ابن عبد يغوث ده واحد من صناديق قريش قال هروح هيموت من العطش قال هروح هشرب من الحوض بتاع بدر ده حتى لو مت فراح داخل على الجيش المسلم وداخل على الحوض قبل ما يوصل للحوض الحمد بن عبد المطلب راح ايه بالسيف وعاجله ففصل رجله عن جسده الرجل من فوق من وركها كده راح مفصول فالراجل من من من قوته زحف على الارض بايديه الاثنين وبرجله الباقيه فحتى وصل الى الماء فعاجله الحمد على رأسه ضربة أطارت رأسه عن جسده وده كان أول خطير في المعركة حتى رأسه وقعت في البير دي بتعمل ايه؟ بتخلخل الجيش ال- ال- ال- اللي حصل منه والعربي عنده قضية التفاؤل والتشاؤم عربي القضاء انت انت نفسك في واحده ست تدخل عندكم هي تمشي من هنا وحريقه تحصل في البيت تشرب في مراتك العيال يشربوا في بابهم العيال يشربوا في بعض تحصل كارثه وخلاص في ناس كده يعني في ناس والعياذ بالله يعني سبحان الله واحده ست بتقول لابنها يا ابني خلي بالك من جارتنا فلانه قال لها يا ماما بلاش الكلام الدليل ده بتقول ايه بقى حسب ما نفسها يا ابني لو عرفت القران قال اسكت بس اسكت اسكت راحت تزوره الست دي راحت تزور الراجل ده في البيت وهو مراته بنت واقفه تحت النجفه النجفه دي في بيته من 20 سنه نزل بس الحمد لله ما نزلت على حد حفظ الله أنا- سبحان الله فإن العين لتدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القطر والناس نوعين في ال- في العين واحد عنده عين وهو مش عارف دي مصيبه برضه يعني هو حسود بس م- مريض بس المرض ايه مش واضح واحد حسود وعارف انه حسود اه اللي حسود وعارف انه حسود علاجه ايه حاول اشوف حاله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللي مش عارف كده برضه لازم لازم يكون فيه في لسانه اول ما تشوف حاجه عند اخوك عن- في بيتك عند قريبك اي حاجه قول ما شاء الله لا قوه الا بالله ده في ناس ما شاء الله لا قوه الا بالله بقى موظف غلبان واكثر من من كذا سنه انا عملت جمعيه في سيدنا الشيخ الله اعلم عملتها ازاي وراح جاب عن طريق اسيوطي كان ب 120 جنيه كان من كام سنه الفقير زميلي بيقبض اكبر من اكثر مني بس والعياذ بالله مليون على طول مفيش بركه فقعد على الايه؟ على الكرسي قاعد يخبط على الايه ده الله يخرب بيتك جبت منين ده؟ الاب من هنا تاني يوم لقي عين الانطريق كان فيه صوت السوس بدا يرعى في البتاع خلاص صار الانطريق حصيدا كان لم يغنى بالامس جيبوه ما تعش اتاكل هو صحيح كان هيتاكل في وقته صح ولكنه عجل يعني هو اداله يومين عجله اداله العين انت بقى اي حاجه تشوفها بقى بعد كده تقول ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله اه ابقى ده نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة حكيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق يقين بالله عز وجل ثم الرسول لا يستبد رأيه لأن هو لما احتكم الأمر ووجدوا أنهم مضطرون للمعركة وهم مش جايين لقتال فاستشار الصحابة احنا مش جايين لقتال فماذا نصنع؟ فالمهاجرون قاموا فقالوا كلاما طيبا يدل على انهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين القوم؟ يعني هو عايز يقول فين الانصار بقى؟ انا من طب المهاجرين بيتكلموا طب الانصار فين؟ بس الانصار ما شاء الله عليهم بقى يا رسول الله عليه الصلاه والسلام لن نقول لك ما قالته بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون ولكننا نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون والله يا رسول الله لو سرت بنا الى ترك الغمات لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد انك لتجدنا صدق في الحرب صبر عند اللقاء وسوف ترى ما تقر به عينك يا رسول الله لما القائد يلاقي اللي حواليه كده بس بصدق مش بالنفاق بصدق يطمئن ام لا يطمئن بعد ما صف الصوم واقف يدعي بقى العبايه تقع من على كتابه يحط له ابو بكر العبايه تاني يا رسول الله خفف عن نفسك لقد أح- الححت على ربك قاعد يقرا التشهد يبتسم ابو بكر قاعد ملاحظ قال له ابشر يا ابا بكر خيرا هذا جبريل في خمسة آلاف من الملائكة مسومين هو بعد ما خطط وعمل وتعب ونظم ورتب جاءه نصر السلام كلام على ظهر يقول ان شاء الله ال- احنا هننطق ده طيب سؤال يثور بقى طب الملائكه 5000 والصحابه 300 وكام و17 يبقى العدد كام لو حسبنا الملك واحد بس يبقى 5317 والمشركين كام؟ قال يبقى الكفره مين؟ المسلمين والقله مين؟ المشركين الملائكة قد نزلوا وهبطوا لا للقتال مع المسلمين وإنما لتثبيت قلوب المؤمنين. التثبيت التثبيت فقط. قال إيه؟ قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طيب عبرة خلي تركيزك على الإيد عشان الإيد اللي هي ماسكة الإيه؟ ماسكه السيف سبحان الله يبقى الملائكه لازم للتثبيت ولذلك ابو لهب كان مريض ساعة خرج المشركين من مكة فهو قاعد في- عند الكعبة بيستنى الأخبار. واحد غلبان بيعمل الخفاف، الخفاف اللي هي الإيه؟ ال- ال- ال- النعال يعني أو الأحذية أو المراكيب يعني أو الأحذية. فقاعد غلبان ب- ب- عبد وكان عبدا للعباس بن عبد المطلب. فلما رجعوا منهزمين وهم قريش مش مصدقه ان 300 يسيبوا 1000 ويقتلوا الصناديد بتوعهم فالراجل بيحكي لأب- لابي لهب يقول له والله والعزى يا ابا لهب كان هناك اناس بيض الوجوه بيض الثياب معهم حرام من نار يركبون خيولا ملقا لا قبل لاحد بهم الراجل اللي قاعد بيشتغل ده عين الغلبان يقول هؤلاء والله هم الملائكه ابو لهب ما عجبوش الكلام راح مديله على وشه كفاه على الارض خرجت ام حكيم بنت حزام رضي الله عنها وكانت مسلمه قالت يا ابا لهب الم تستطيع النصر على محمد ولكن تستطيع النصر على الضعفاء هو ده اللي فلم يعجبه الكلام قال اسكت يا امرأة فكان معاها حتة حديدة راحت خطها على دماغه ادي الست فما رد عليها زي كان آه، بيقولوا للامام البخاري البخاري من ضمن المعلمين بتوع ضمن اساتذته واحد اسمه الامام احمد الساموراري الساموراري اسمه غريب شويه تقريبا اسم البلد اللي هو جاي منها يعني زي البخاري من بخارى مثلا يعني فقال له يا امام يا امام يا بخاري اتكذب؟ قال انا؟ اه قال ازاي؟ قال قلت لا اشجع بالاسلام احد من الساموراري ازاي؟ الساموراري اللي كان محدث وكان علامه وكان لما جه يعلم الامام البخاري والامام البخاري كان لسه صغير حفظه 200000 حديث الاول وبعدين سمعهم له يوم حفظه اللي حفظته دول قال له اه قال له بس ال 200000 دول كلها احاديث موضوعه اركنها بقى وتعالى انا ايه اعلمك الصح لو واحد غير الامام البخاري قاعد اربع خمس سنين تضحك عليا وتعلمني آه، المهم فكان السامورار رغم انه عالم كان مقاتل شرس كان ربنا بيديله بسطه في العلم والجسم هذا زي ما قلنا يعني. كان بس ما يقاتلش ب- بسيف كان معاه حته حديده يدخل المعركه يروح ضارب الزبون على دماغه ينزل مخه على الارض فيقال انه في احد فتوحات الاسلام قتل في يوم الفا من الكفار واحد يقتل ألف ألف يبقى شكله إيه؟ ها؟ وربنا بيديله قوة بأس قد إيه؟ زي سيدنا خالد الله يرضى عليه والعظماء دول كلهم زي ما اتكلمنا عن الشجاعة في ال وعن الجند برضه في ال- الابتداء اللي فات والإخوة بعد ما خلصتوا الصفة بيه كده زعلنا مولانا على روحنا يعني زعلنا. أنا بقول لك الحقيقة ها؟ أنا بقول لك كيف تكون شجاعا كيف تكون جبانا لا كيف تكون شجاعا فهؤلاء هم الذين فتح الله على ايديهم البلاد والعباد فالمهم المعركة بدأت ازاي؟ راح مطلعين ثلاثة من المبارزين عتبة وشيبة ها؟ قبلها ربيع ولاده على ايه؟ على جيش المسلمين اخرجوا لنا ابناءنا طلعوا لنا بقى راح طلع لهم آه، ثلاثة من الأنصار من القوم قال أنا معوذ وأنت قال له أنا معاذ ابن عفراء قال له أنت قال له لا لا. أنتم رجال أكفاء نريد من بني جلدتنا احنا عايزين ناس من إيه؟ من بتوعنا من الإيه؟ من النفسيين يعني فالثلاثة رجعوا راح الرسول مخرج خرج مين؟ مش يخرج آه، الغريب مش عشان ابن البلاءة لا حمزة نعم يا رسول الله يا علي نعم يا عبيدة بن الحارث يا ابن عبد المطلب ايوه ثلاثة من ايه؟ عمه وابن عمه وابن عم ابوه خرجوا الثلاثة سيدنا حمزة وسيدنا علي ثواني كانوا مخلصين الاثنين اللي قدامهم عبيده كان كبير السن فتناوب هو اللي معاه ده ضرب ده ضربه وده ضرب ضربه ما قدروش فراح حمزه وعلي راحوا داخلين خلصوا على الرجل الثالث وحملوا عبيده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانامه الرسول على حجره ونطق بالشهادتين وهو على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لو كان معي اليوم ابو طالب لقلت له اسلم تسلم لو كنت اقول له لان ايه يعتبر ابن اخوه يا سلام لو ابو طالب هنا كنت قلت له سبحان الله وفاضت روحه وهو في حجر رسول الله حتى الرسول غمض عينيه كده وهو بتفيض روحه لان الحور العين نزلت لتزف روحه الى الجنه آه. طبعا حركه زي دي تدي قوه لجيش المسلمين وتدي هزه لجيش الكفار استشاف الكفار غضبا راحوا حاملين على المسلمين حمله واحده بطريقه الكر والفرح كلهم هازمين مره واحده الالف فقال الرسول تميزوا تميزوا يعني ايه؟ يعني بقى كل قوم زي ما عينت عليهم واحد يظهروا بقى سيدنا علي على الميمنه والحمزه على الميسره سعد بن ابي وقاص في المقدمه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر بن الخطاب في القلب ثم في المؤخره ابو بكر وعبد الرحمن بن عوف بالقياده شوف ندي القياده لمين برضه ها هي الاجابه واحده اللي جاوبها سيدنا خالد قال لما قال لرسله قال نحن قوم نحب الموت كما تحبون انتم الحياه بس هي دي ايه فلسفه الجهاد احرص على الموت توهب لك الحياه بعد ال- ال- ال- الهجمه الشرسه سقط من الصحابه عشره الهجمه الاولانيه ثم بدأ الصحابة في الزحف على صفوفهم على العدو وأعملوا فيهم ضربا يجي ولد صغير عنده 15 سنة يقول لعبد الرحمن بن عوف يا عماه قال له نعم يا بني قال له أين أبو جهل؟ قال له، أنت يا ابني مش سائل للراس الكبيرة أنت قاعد بتدور على حد يعني على قد والأجر بإصبعك علي بس أنت شاورني ابو جهل جنبه بيحميه مين؟ عكرمه ابنه خالد بن الوليد ها ده ده- ده الزعيم بتاعهم الكبير بتاعهم آه سهيل بن عمرو عمرو بن العاص كل دول صناديد مكه واقفين حوالين ابو جهل عشان ما حدش يوصل له الولد ده اللي عنده 15 سنه الصحابي راح صوخ اليه نبلا فوقع في نحر فوقع على الارض استشاط من حوله غضبا فتفرقوا وقعدوا دخلوا في المعمعة إلى أن وصل إليه عبد الله بن مسعود فضل اللي راكب فرس واللي راكب جمل واللي را... اللي على رجليه سيدنا عبد الله كله زي صراع قد ايه؟ 50 سم فداخل في الرجلين داخل في الرجلين وصل لأبو جهل قدامه غرفة أبو جهل ده عذب ابن مسعود حتى قطع له أذنه اليمنى في التعذيب في مكة فإذا ابن- أبو جهل كان ضخم الجثة طويل طول بعرض ضخم ضخم ابن مسعود عايز يكلمه مش طايق فراح نط واقف على صدره فبص كده أبو جهل يمين على صدره أ- أ- ابن مسعود قال له قد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم برضه لسه الجهل مكربس في دماغه انا برضه ده رويعي الغنم مش يا راعي الغنم لا يا رويعي الغنم ده انت طلعت تفضل حد صحابك لا استطيع ان احتمل ان اراك فوق صدري خذ سيفي وجز رقبتي اهون علي من ان اراك فوق صدري سيدنا ابن مسعود رخيص الطلب رخيص لا. ابن مسعود غالي سيدنا ابن مسعود راح مريح وازرق يشيل يا عيني رقبته وجا- راسه مش قادر بل احنا جهل وكفر ولنهاية كل واحد يعني ينسى نفسه يعمل ايه يعمل ايه راح الاقي حبل كده راح رابط الدماغ في الحبل وجررها وراه جر جر راح داخل على الحبيب راسه ابو الجهل يا رسول الله قال له يا ابا مس... يا ابن مسعود راس براس اذن باذن ادي الودن اللي طلبت فيها ايه ادي ودن وخد ودن والراس لك من عند الله زياده حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل فرعون هذه الامه فرعون بتاع الامه طبعا الاسرى سبعين قتيل من جيش المشركين 14 شهيد من جيش الصحابة والرسول راح حط دول وصلى عليهم والسبعين راح سواهم في قليب بير بير يعني وناداهم يا أهل القليب إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال يا رسول الله أتكلم جيفا اللي زعلانين من الدار الآخرة وعذاب القبر قال هم لكلامي أشد استماعا منكم سامعين وعارفين وبدا ياخد الاغنام ويا- والسلائب والغنائم وبعدين بدا سبحان الله العظيم ايه الاسرى مين في الاسر بقى العباس بن عبد المطلب عم الرسول سهيل بن عمرو ياه. يعني لا كبراء قريش بقى العباس خدوه على المسجد النبوي وربطوه في الايه؟ في عمود المسجد فكانوا محبكين على ايديه جامد ورجليه فالرسول في الاوضه جوه يسمع امين عمه فلم ينم طوال الليل دي بقى ها الانسانيه في قلب رسول الله يا اخوانا عمه ومش اي عمل هو بشفافية النبوة شاف منه خير جيش بس لسه ولكن يجري على العباس ما يجري على غيره ولا في استثناء في استثناء عند رسول الله حتى كانوا اخذوا اثناء الحرب 40 اقيل ذهب من العباس فالعباس نسع في الفدية الفدية كانت كام 4000 درهم قال له يا ابن اخ قال نعم يا عماس قال له اخذوا مني 40 اوقية ذهب ثمنوها شو ثمنها قد ايه ودون الباب قال يا عم هذه غنيمة حرب ادفع ما عليك بالفدية مفيش مفيش قواعد خاصة مفيش قواعد خاصة صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله آه. مش دخل عليه سيدنا عمر مرة ليه الحصير مأثر في جنبه قال له يا رسول الله قيصر وكسرى وهما عصيان الله ينامان ويرسلان في الحرير والديباج وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك قال له أفي شك أنت يا ابن الخطبة؟ شاكك؟ قال له يا رسول الله قال له إنها نبوة لا ملك وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر أنا أكاد أشك أن إحنا 58 مليون و300 ألف بينا 58 مليون و248 ألف كسرى وقيصر الست كسرى والراجل قيصر والواد كسرى والبنت قيصر ولا حد عارف يكلم حد مش ممكن يعني سبحان الله يوم شقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر يا خبر صدقت يا سيدي يا رسول الله مفيش حاجه تفهمنا عشان نتناقش فيها واضحه الامور كل واحد عايز ينفصل لرايه مش حد عايز يوصل اخوه ابدا سبحان الله الراجل بيسال آه، سؤال لابي بكر وهو خليفه فعمر راح مجاوب الراجل اتغاظ قال يا ابا بكر انت الخليفه ام هو انت الخليفه ولا عمر عايز يضرب شوف الناس برضه عايز ي- قال له هو ان اراد ايه رايك بقى؟ طب خلي حد يقول كده ايه هو مين المدير بالظبط في المكتب ده انت ولا- ولا هو في حد يقدر يقول اي حد ينفع فينا انا المدير مش انا يعني ها يقول لك ده انا ده انا اللي فهمت ده انا اللي معايا الش- يا ابن الحلال سبحان الله قال له هو ان اراد واحد منافق برضه طلع سيدنا علي كده وهو بيخطب على المنبر قال يا علي نعم لما لم تكن هناك ثورات ومشاكل ايام ابي بكر وايام عمر وكثرت المشاكل والثورات ايام عثمان وايامك ايام الفتنه قال له لان رعيه ابي بكر وعمر كانت من امثال عثمان ومن امثالي واما رعيه عثمان ورعيتي فمن امثالك انت هذا السبب اه يعني اللي بيثيروا الفتن هم دول الرعيه اللي تجيب الورق كان سيدنا علي يشكو يقول كم من رع- رعية تشكو ظلم راعيها وأنا الراعي الذي يشكو ظلم رعيته قل أريدكم لله وتريدوني لأنفسكم أنا عايز أحطكم على الخط وأنت كل واحد عايز تنصح خط لابد أن تكون النية كلها من الداعية ومن الم- كله لله كله لله كله لله مش حد له حد لا لا كلنا إخوة في الله وماشيين لذوق بعض وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام طيب ادي الأسرة صباح الصبح الصحابة فرحانين وقريش زعلانة ومتنكدة وصدر قرار من حكماء قريش أن ما حدش يولول ولا يعيط ولا يصرخ على إيه؟ على قتل بدر احسن يشمت فينا المسلمين ويشمت فينا محمد فصاروا خلاص عدم البكاء صحيح لدرجه الست نفسها اثنين من ولادها عايزه تعيط فقلبت قصيده كان الجبل بتاعها ضاع وقاعده بتعيط على الجبل مش قادره تعيط عليه. سبحان الله هناك بقى الصحابه جم الاسرى نعمل ايه في الاسرى؟ ها افتوني سيدنا عمر يا رسول الله قال نعم قال لو كنا مكانهم لقتلونا اقتلهم دي شخصيته طبيعته كده ربنا خلقه كده لا، دول لو احنا مكانهم كانوا ايه؟ على طول حب سريع ثواني طب مخدرات بدلهم من سنه 60 لغايه دلوقتي لسه محدش حكم عليه سريع اوان خلص المهم. التاني بقى سيدنا ابو بكر وانت يا ابو بكر قال يا رسول الله هم القوم والاهل والعشيره السلام يا حنين انت ها كله حنان ابي بكر يقول لك ما صلى بالمسلمين صلاه لا يسمع المسلمون صوته من شدة بكائه ونحيبه في القراءة. لكن مصعب بن علي لما أجاره في بداية الإسلام وبعدين كان يصلي في بيت المصعب فالستات والعيال والكبار يسلموا ويسمعوا صوت أبي بكر وهو بيعيط في القرآن. قال له يا أبا بكر قال له نعم قال له إن صليت لربك فصل في نفسك لا أريد أن تفسد علي أهلي أنت هتضيعنا تخلوهم يدخلوا في الإسلام ويبوظوا لنا المسألة هتصلي صلاة الخطوات قال له بقول لك إيه رددت عليك جوارك ورضيت بجوار الله ما تقعدش بس آه، طب يا ابا بكر يعني انت- فاخذ الرسول برأي ابي بكر طب الفديه كام 4000 درهم اللي ما يقدرش يدفع قال يعلم 10 من الصحابه القراءه والكتابه مشروع نحو الاميه بس مش بالنص يجيب شويه متعلمين اصلا اهو اهو ادي 10 اهو علمناهم لا ثم قريش ترتب شيئا قال طب بعدين نعمل ايه؟ قال احنا نغتال محمد خلاص للرجالات دي من زمان خلاص ابعت له حد راحوا بعتوا له واحد من اللي قتل آه، من اللي اسر ابنائهم في ايه؟ في المعركه فدخل المدينه سيدنا عمر واقف مع الصحابه بيتكلموا على ما حدث في بدر وشايفه جيش قال المحوا الشر في عين عدو الله هذا والله ما جاء هذا بخير راح مسكه سيدنا عمر فلببه بسيفه راح ماسك السيف حطه على كتفه ورا رقبته وراح رابط ايديه في السيف بتاعه وادخله على رسول الله فكها يا عمر فكه ما الذي جاء بك؟ قال له جئت لابتلي ابني قالوا لا انت لم تأت لهذا قال لا يا محمد واللات والعزى جئت لهذا قال لا والله ما جئت لهذا الم تجلس عند الحجر الاسود مع فلان حديث الشر وتباكيتما على ما حدث لكم في بدر فقلت له لولا ديون وصغار لقتلت لكم محمدا فقال لك ديونك اقضيها عنك وصغارك اربيها لك ان قتلت قالوا اشهد انك رسول الله الكلام ده حصل الكلام ده حصل خلاص اسلم طب تعمل ايه هتستنى هنا قال لا ده انا ارجع قريش بقى وابلغ بالاسلام فراح رجع قريش وهو زعيم في قومه فبلغ بالاسلام فدخل مئات على يديه في دين الله عز وجل ولنا في غزوة بدر بقية أخرى ونأخذ الدروس المستفادة في الأسبوع القادم إن شاء الله نكون من أهل الدنيا شكر الله لكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته